السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا بكم من جديد مع ختمة تدبر ووصلنا بفضل الله عز وجل للجزء الخامس من القرآن وسورة النساء طبعا الجزء الخامس ما بيبدأش بسورة النساء سورة النساء بدأ من الجزء الرابع في أواخره كده لكن يعني امبارح كنا بنتكلم بشكل مفصل شوية عن سورة آل عمران فالنهاردة هنبدأ بإذن الله من بداية سورة النساء هيبقى جزء منها في الجزء الرابع أربع صفحات تقريبا أو خمس صفحات وبعد كده نكمل بإذن الله رب العالمين كلامنا ضمن الجزء الخامس مع سورة النساء وقبل ما أبدأ في كلام عن سورة النساء الحقيقة عايزين نسترجع كده برضو علاقتها بالسورتين اللي قبلها احنا قلنا ان سورة البقرة مع بداية المجتمع المدني مع بداية الهجرة فالبداية ده كان موجود يعني المجتمع الوليد اللي لسه بينشأ العوامل الرئيسية لبنائه كانت اللي بتناقشها سورة البقرة وبتعرضها بشكل مفصل جه بعدها سورة آل عمران اتكلمنا عن حماية هذا البناء الذي قام لأن البناء إذا قام دون حماية ممكن يتعرض لعوامل هدم وحتى سورة آل عمران اتكلمت برضو عن عوامل الهدم اللي موجودة وخصوصا عاملين رئيسيين عامل الشبهات وعامل الحرب المادية يعني أعداء هذا المجتمع الوليد بيواجهوه من خلال شبهات تشكك الناس في دينهم أو تهز من رسخ اعتقادهم أو عن طريق حرب مباشرة وكان نموذجها في سورة آل عمران هي غزوة أحد تيجي بقى سورة النساء الحقيقة بتشتغل على العاملين أو على الحاجتين اللي فيها سورة البقرة وسورة آل عمران سورة النساء فيها جزء بنائي مهم جدا وفيها جزء حماية من الهدم عشان كده برضو في كلام في سورة النساء عن الأعداء وعن سواء بقى الأعداء من الداخل المنافقين أو الأعداء من الخارج في كلام عن اليهود في كلام عن الصراعات مع المشركين في كلام عن القتال لكن في عامل مهم جدا من عوامل الهدم لو موجود في مجتمع غالبا هذا المجتمع لن يقوم وهذا العامل اللي الصورة اتكلمت عنه بشكل مفصل جدا وبعض الناس حتى بتعتبره هو العامل الأهم أو هو موضوع الصورة الرئيسي وهو مسألة العدل العدل لو مش موجود لو غاب لو لم يعطى كل ذي حق حقه ممكن هذا المجتمع مهما كان عنده عوامل قوة زي الكلمة المشهورة اللي اتقالت يعني إن الله كتب لدعوة لدولة العدل أن تقوم وإن كانت كافرة إن من من المعايير المهمة جدا إقامة العدل في المجتمعات وإعطاء كل ذي حق حقه فسورة النساء بتركز جدا على المعنى ده وخصوصا العدل مع الضعفاء ولذلك المسمى بتاع السورة أو تسمية السورة لها علاقة بموضوعها وهي موضوع العدل خصوصا مع الضعفاء في بعض الناس قالوا لا هي الكلام عن النساء عموما لخطورة دور النساء سواء في البناء أو في الهدم يعني دور النساء مهم جدا في المجتمعات وكان ال ال الوصية الأخيرة للنبي أو من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء الوصية على النساء لأن قضية التعامل مع النساء تستلزم نظر وتستلزم حكمة وتستلزم نوع من أنواع الاعتناء لأنه عامل مهم جدا في بناء المجتمع المسلم ده هي الأم هي الزوجة فلازم يكون في اعتناء شديد جدا بهذا الأمر لكن من وجه تاني ان في درجة من درجات الضعف الجسماني أو الضعف البنية الخلقي اللي موجود في هذا الجنس في النساء وبالتالي الاعتناء بهذه المرأة وعدم أكل حقها نظرا لضعفها الجسدي ده كان من الحاجات برضو اللي اتكلمت وحتى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هيتكلم في الحديث الضعيفين المرأة واليتيم وبرضو مذكور اليتامى في هذه الصورة بس جات الصورة مسماة بهذا الاسم سواء كان لدور المرأة المهم في البناء أو لخطورة دورها في الهدم لو تم إفسادها أو لضعف المرأة طبعا ضعف المرأة بقى الكلام يعني الجماعة الفيمينست بيزعلوا بقى من الكلام ده وطبعا هيقولوا بس ده واقع يعني رب العالمين قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآيات المعروفة فالقوامة وفرق البنية والحاجات دي اللي هي طبعا في استثناءات أكيد في ستات أقوى من رجالة بدنيا لكن بشكل عام يعني في ضعف جسدي ملحوظ ولذلك حتى ما م- في كل الأعراف البشرية مش من المروءة إن راجل يضرب امرأة لأنه بيبقى آه، طبعا أقصد الضرب ال- المبرح مش ال ال الكلام الشرعي اللي هنتكلم عنه هنتعرض له إن شاء الله مش هنخاف وهنتعرض له في الصورة دي بس الفكرة الأساسية إن إيه إن مثلا واحد كده آه، آه، آه، آه، يتعرض لامرأة في الشارع أو يؤذيها أو يعتدي عليها ده بيبقى غير ان هو جريمه لانه كمان بيخل باخلاقياته بيخل ب- ب- ب- بمرؤته بشهامته برجولته اصلا فالمعنى ده مهم جدا ليه لان طبيعه ال- الخلق مختلفه طبيعه خلق الرجل مختلفه عن طبيعه خلق المراه في المجمل في استثناءات طبعا في استثناءات طيب ندخل في الصوره بس برضه قبل ما ندخل في الصوره حابب برضه نوضح نقطه وكتبت عنها مقال قبل كده والحمد لله كان نال قبول يعني وهنذكر طرفا منه وهننشره تاني باذن الله وهو اختيار سيدنا مس... عبد الله بن مسعود لسوره النساء لان الموضوع ده مخ... يعني بيغير نظرتك شويه لسوره النساء بعض الناس بيتعامل مع سوره النساء دي على انها سوره احكام او سوره جافه او سوره آه، ما فيهاش آه، حاجه ترقق القلب و- والحقيقه ده ده نظر اصلا نظر قاصر جدا لاي سوره من سور القران يعني اي سوره من سور القران حتى لو بتعتني بالاحكام الشرعيه حتى لو فيها كلام عن ال- الحلال والحرام والعلاقات الانسانيه والمعاملات والحاجات دي كلها لازم لازم بتلاقي الجانب الايماني والجانب الترقيقي فسيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي عليه الصلاه والسلام طلب منه انه يقرا ما تيسر من القران تخيل انا عايزك تستشعر المشهد ده ان النبي عليه الصلاه والسلام يطلب منك انك تقرا عليه جزء من القران او تقرا عليه ما تيسر من القران فتكون السوره اللي هتختارها يعني اعتقد اغلب الناس مثلا هيختار سوره الزمر مثلا سوره ال- الواقعه آه، سوره الاسراء يعني السور اللي هي ال- المشهوره بالكلام عن الاخره والكلام الايماني يعني ممكن ده يكون اختيار البعض واحد تاني هيختار مثلا آه، آه، سوره فيها ذكر الجنه والنار لكن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اختار من سوره النساء وده اختيار يعني يخلي الواحد يقف كده يعني سوره النساء زي ما بقول لكم عند ناس كتير متعلق كده انها بالاسره والزواج وحقوق اليتامى والمواريث طبعا احكام المواريث في الصوره فيها كلام كتير جدا عن المنافقين وعن اليهود وعن اقامه العدل زي ما قلنا اغلبها مواضيع مش هيكون ليها اولويه التاثير لو حد عزيز طلب منك انك تسمعه قران وده مش اي عزيز ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيطلب منك انك تقرا و- وقيل في روايه في بعض الروايات انه طلب منه ذلك على المنبر يعني مش بس النبي اللي هيسمع من ابن مسعود لا ده يعني حتى ابن مسعود رد قال اقرا عليك وعليك انزل حديث مشهور فكان يعني اول آه، آه، آه، يعني دي الاجابه استغرب يعني انا اقرا عليك يا رسول الله وعليك انزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري فطبعا شرف كبير جدا انا عايزك تسال تسال نفسك لو النبي طلب منك هت- هتقرا ايه هتختار ايه لو لو النبي عليه الصلاه والسلام آه، قال لك اقرا عليا من من القران الحقيقه عشان كده انا بقول لك انا لما سالت نفسي سؤال تعجبت من اختيار ابن مسعود يعني ما كنتش هختار سوره النساء بصراحه ليه لان سوره النساء مش هتبقى الاولويه في التاثير اي حد بي بي بيطلب منه قراءه القران بيبقى اكتر اعتناؤه مباشره للتاثير لكن في الحقيقه ده نظره غلط تماما لما بدات اراجع واقول طب هو اختيار ابن مسعود ليه ل- لسوره النساء واشوف كده هي فعلا ايات الاحكام كتيره وحتى ايات الاحكام على فكره فيها تاثير وهتكلم عنه برضه لكن لما تشوف ال ال الايات بتاعت سوره النساء لا الايات بتاعت سوره النساء فيها ايات من اكثر ما يمكن ان يؤثر في القلب واحنا النهارده بنحضر للجزء وهتقرا الجزء ده النهارده لو كنت لسه ما قراتوش او آه، هتسمعه بالليل لا ركز جدا فيها ايات فيها ذكر الدار الاخره فيها آيات فيها آه، آه، الجنة والنار فيها آيات فيها آه، حساب الله عز وجل فيها حتى الأحكام زي ما بقول لكم الأحكام دي مبهرة جدا ممكن ممكن ما يبكيكش بس هيبهرك هت- هي- هيغرس في قلبك عظمة التشريع عظمة الله عز وجل جمال عدل الله في أحكامه وإنصاف كل صاحب حق حتى لو كان عدو هنتكلم عن القصة ازاي ان ربنا حتى انصف عدو للمؤمنين في ال- في ال- في السورة دي وربنا يظهر براءته فلما بتشوف الكلام ده سيدنا ابن مسعود اختارها ببساطه وبتلقائيه لانه ما عندوش القصور في الفهم اللي عندنا ان لا في صوره هترقق القلب وصوره مش هتلاقي لا كل القران يعني له قيمه وله معنى وله تاثير من اي موضع من مواضع القران تحس كده ان هو يعني بعض الناس بقول لك بيقرا كده سوره النساء والمائده والنور والاحزاب كانه واجب تقيل يعني عشان نخلص الختمه وممكن يبقى مستني بقى اللحظه ها هنوصل امتى بقى لسوره قاف هنوصل امتى بقى لسوره الزمر والغ- وسوره غافر وامتى بقى ن- والقصص القراني ويعتبر ان سوره النساء دي بس عشان نخلص الختمه لا لا ده سوره النساء دي انا بقول لحضرتك انت تكمل بقى الحديث ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يسمع من هذه السوره لما يسمع من سوره النساء ويوقف سيدنا عبد الله بن مسعود ويقول له يعني حسبك فيلتفت سيدنا عبد الله بن مسعود في الروايه فيقول فاذا عيناه تذرفان يعني سوره النساء والنبي بيبكي عادي وطبعا الموضع لما وصل لقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يعني سيدنا عبد الله بن مسعود وصل لهذه الآيات والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تأثره قال حسبه خلاص يعني عايز يتدبر وعايز يتأمل وعايز يقف مع هذه الآية ففي سورة ال ال ال ال النساء حتى زي ما بقول لكم في كل سورة فيها أحكام ال ال القرآن لما بيرسخ الأحكام دي مش بيرسخها افعل ولا تفعل لا بيرسخ لتعظيم الله عز وجل في القلب بيرسخ للدار الآخرة بيرسخ إن في جنة وفي نار وفي حساب عشان لما تسمع الأحكام تبدأ تتعامل يعني حتى شوف مثلا في أحكام العلاقة بين الرجل والمرأة وربنا بيقول له فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني خلاص المرأة أطاعت والموضوع استقر وحصل الصلح فإن أطعنكم ربنا بيقول فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا شوف سياق كلام عن ربنا ليه؟ ده احنا بنتكلم في حكم شرعي بنتكلم في طاعة الزوجة وطاعة وإن الزوج يرحمها ولا يبغي عليها ولا يظلمها يجي كلام عن ربنا ليه؟ عشان ربنا يذكر الزوج هنا لا انت هتتجبر افتكر ان ربنا أكبر ان ربنا هو العلي هو الكبير سبحانه وتعالى فلو قعدت تنظر لآيات الأحكام هتلاقي هتلاقي كلام عن ربنا هتلاقي كلام عن الدار الآخرة هتلاقي كلام عن ده الآية دي السورة دي معذرة السورة دي سيدنا عمر بيقول سئل يوما عن أخوف آية في القرآن وفي رواية تانية سئل عن أحزن آية إيه أكتر آية ممكن تحزنك أو أكتر آية ممكن تخوفك من الله عز وجل أرجح أخوف آية فقال سيدنا عمر جاب آية من سورة النساء قال من يعمل سوءا يجزى به وعن سيدنا ابن مسعود قال خمس آيات من سورة النساء يعني واضح ان علاقة سيدنا ابن مسعود بسورة النساء فعلا راسخة شوف هو قال خمس آيات من سورة النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا أحب إلي من سورة النساء مش من سورة قاف ولا من سورة الزمر وطبعا تقدير عظيم للصور دي وهنتكلم عنها إن شاء الله في سلسلتنا إن أحيانا الله ويسر لنا اللقاء والبقاء لكن اختيار سيدنا عبد الله بن مسعود لآيات أحب إليه من الدنيا كان من سورة النساء حب جارف ارتباط شديد جدا الواحد لما بيشوف الارتباط ده بالقرآن بيسأل نفسه هو أنا مرتبط كده في سورة من سور القرآن هو أنا عندي سورة في آيات فعلا أحب إلي من الدنيا جميعا آيات دي سيدنا عبد الله بن مسعود قالها قال الآية الأولى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الآية الثانية إن الله لا يظلم مثقال ذرة العنونت ليها بهذا اللقاء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الآية الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آية رجاء عظيمة كل الذنوب ربنا يغفرها لمن يشاء إلا الشرك ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إلا لو تاب الإنسان عن الشرك طبعا ده يقصد اللي مات يعني من دون أن يتوب عن الشرك لا خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني ممكن واحد يغفر له أي ذنب أيوة إذا شاء الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عشان كده حتى علماء العقيدة اتكلموا على حاجة اسمها في المشيئة ازاي ان, إن الانسان اللي مات من غير توبة ده ما نقدرش نقول ان هو هيعذب بذنبه هو في مشيئة الله عز وجل إلا الشرك إلا الشرك إذا مات العبد عليه فلما بتتأمل حاجة زي دي الله أكبر الايات اللي مختارها سيدنا عبد دي دي في سوره النساء اه والله في سوره النساء في بعض الناس بيقول لك علاقتهم بسوره النساء انها احكام وحلال وحرام ومواريث وداخلين درس فقه لا لا هي وده ما يقللش من درس الفقه لكن سوره النساء فيها ايات في منتهى الترقيق ومنتهى غرس المعاني الايمانيه في القلب لسه على فكره اختيارات سيدنا عبد الله ابن مسعود قال ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به دي ايه وبعدين الآية اللي هو أخوف آية اللي سيدنا عمر قال عليها اللي لسه قايلينها من شوية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه لا مش دي الآية الرابعة قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أصلا شوف كلمة يجد الله غفورا رحيما يعني كان أحد ال ال ال الكتاب قال كلمة جميلة مرة قال إيه ومن وجد الله فماذا فقد إيه اللي, إيه اللي يعني يجد الله يعني يروح لربنا سبحانه وتعالى يسارع إلى الله عز وجل ي- ي- يعني يسارع إلى المغفرة يقول أستغفر الله شوف ربنا بيقول ومن ي- يعمل ده هو بادئ الآية إيه يعمل سوءا ده بادئ بمعصية يظلم نفسه بس استغفر تاب رجع شوف المقابلة يجد الله غفورا رحيما الآية الخامسة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما شوف المعنى آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا في سورة البقرة قلناها هنا برضو نفس الآية آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم شوف ال- ال- البشرى أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما العجيب ان مش سيدنا عبد الله بن مسعود لوحده اللي كان مرتبط الارتباط الشديد ده بال- ب- بسوره النساء كذلك سيدنا عبد الله بن عباس له مقوله مشهوره برضو عن نفس السوره بس سيدنا عبد الله بن عباس قال 8 ايات يعني سيدنا عبد الله بن مسعود قال خمسه ارتباطات يا اخوانا وتدبرات و- وعادي انك انت ترتبط بايه من القران ده ده, ده فوز عظيم سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول خمس ايات سيدنا عبد الله بن عباس قال لا ثمانيه انا عندي ثمانيه م- م- مقرب منهم فقال ثمان ايات نزلت في سوره النساء هي خير لهذه الامه مما طلعت عليه الشمس وغربت ثمان ايات قال نفس اللي قالهم سيدنا عبد الله بن مسعود بس انا قبل ما اقول لك الايات شوف الانبهار شوف الحب شوف علاقته بالقران عامله ازاي دي سوره النساء انا لسه ما اتكلمتش عن الصور المكيه ولا سوره النساء الناس بتعتبر انها صوره فقهيه بحته وده ما يعيبهاش زي ما بقول لكم لكن بيحبوها علاقه بايات خير مما طلعت عليه الشمس وغربت قالت الخمسه اللي قلناهم من سيدنا عبد الله ابن مسعود وزود عليهم بقى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم التانية هي اللي بعدها على طول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما التالتة اللي بعدها يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ثلاث آيات يحسوك قد إيه إن رب العالمين سبحانه وتعالى يريد لك الخير شوف ربنا بيقول ايه يريد الله ليبين لكم الحاجة تبان لك انك تفهم انك تعي انك تدرك يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليه على فكرة يريد ان يتوب دي اتكررت مرتين في الايتين مرة في الآية الأولانية الآية رقم 26 وبعد كده الآية 27 هيقول تاني والله يريد أن يتوب عليكم تأكيد إن ربك يريد لك التوبة إنك تحس إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تبتعد لا يريد لك أن تتمادى في المعاصي يريد لك أن تعود فتح لك باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تغرغر لغاية آخر لحظة في حياتك لغاية السكرات ربنا فتح لك باب التوبة وبيقول لك أهو دي إرادته إرادته مش إنه يعذبك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم إرادته إنك تتوب يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم تأكيد تاني والله يريد أن يتوب عليكم إن إن إنك تستشعر إن ربنا يريدك إن ربنا يريدك أن تتوب يريدك أن ترجع وفي المقابل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما في ناس بتحب تنكر ال- المعنى ده مع إن الآية واضحة لا لا لا انتوا انتوا بتوع نظريه المؤامره يا عم ده نظريه المؤامره ولا حاجه ما تشوف اهو الايه ربنا بيقول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميل ايه واضحه ومش ميل عادي ميل عظيم مش عايزك تعصي معصيه عاديه لا انت عاي- عايزك تفجر عايزك ت- ت- توصل لمراحل من يعني والا بت- بت- يعني دايما التفسير المنطقي الوحيد انك تسيب 330 يوم في السنه عادي وممكن مسلسل كل شهر ولا مسلسلين ولا فيلم وتيجي في 30 يوم تعمل المسابقه دي مسابقه والله حتى هم ساعات يقولوا السباق الرمضاني الماراثون الرمضاني ايه يا عم سباق ايه ما تقعد يا عم خلاص خد السنه كلها سيب رمضان ما هو رمضان شهر شهر ال- ال- العباده شهر التقوى شهر المغفره ليه لازم كده ما فيش غير التفسير من الايه ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ان ربنا يعلم ضعفك يعلم وقال كده ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم ان فيكم ضعفا وعلم الله انكم كنتم تختنون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم دايما كلمه علم الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حالك ويعلم ضعفك وفي المقابل لا يريد أن يوقع عليك الإصر ولا يريد أن يصعب عليك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آيات كتير جدا يعني لو جمعنا مرة كده ونعمل لقاء كده عن يريد الله ربنا يريد إيه ما هو الواحد عايز يسأل نفسه ما هو القرآن بيدلك على ده احنا في جلسات التدبر دي عايزين عايزين نوصل لمراد الله عز وجل فنعمل كده تجميع كده ايه اللي تريده مننا يا رب شوف الثلاث آيات اللي زودهم سيدنا عبد الله بن عباس يريد الله ليبين لكم يريد الله يهديكم سوى الذين من قبلكم يتوب عليكم مرتين ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم تاني تأكيد إن ربنا يريد لك التوبة ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عين عظيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا لو قعدنا نقف مع كل آية يعني مش مش هنشرح سوره النساء بس انا يعني حابب ان المقدمه تبقى يبقى تبقى ربط مع سوره النساء لان ده مهم جدا ان الناس ما تتعاملش مع سوره النساء بالطريقه يعني مش عايز اظلم حد بس انا بشوف ناس كتير بت يعني لما بتتكلم بصراحه كده بيقول لك لا سوره النساء دي مش يعني اهو من ضمن الختمه كده بس مش مش حاسس بيها وهو بيجي يعني عنده رغبه انه يفهم ويحب سوره النساء فازاي يا اخوانا سوره النساء ده احنا لو قعدنا نتكلم على كل آية ده كميه الايات اللي فيها زي ما بقول لكم ترقيق ومعرفة بالله عز وجل والكلام عن الآخرة كم رهيب جدا بس الفكرة الأساسية شوف الارتباط بالقرآن حاول يكون ارتباطك بالقرآن أنا خليني واقعي مش هقولك أن كل الصور في البداية هيبقى ارتباطك بيها زي بعض طبيعي حتى من الصحابة من كان يحب صورة أكتر من صورة وكان يختار صورة في ميعاد معين للقراءة لكن على الأقل تبقى ده من أهدافك وإياك دكتور ربنا يحفظك يبقى من أهدافك أن أنت علاقتك بالقرآن تبقى علاقة شمولية علاقة مع كل الصور بتحب الصور كلها بتتعامل مع الصور كلها ندخل بقى عشان طبعا العصر بيقترب فاضل تلت ساعة ولسه أصلا ما اتكلمتش عن الصورة أنا بتكلم يعني عن مقدمة بس خلينا نخش بقى في الصورة بسرعة كده نحاول نربط بشكل عام كده علاقتها وإيه أهم مواضيع صورة النساء صورة النساء زي ما بنقول يعني من الصور المدنية اللي بتاعنا بتعنى بجانب البناء والحماية من الهدم يعني كأن الهدفين بتوع صورة البقرة وصورة آية آل عمران اجتمعوا بالمعنى في سورة النساء عشان يبقى بنبني وبنمنع من الهدم هدم هذا المجتمع وهدم هذه الأمة ومن أعظم العوامل اللي, اللي بتقوم عليها الأمم إحقاق الحقوق إحقاق الحقوق إعطاء كل ذي حق حقه عشان كده سورة النساء بقول لكم سورة مبهرة آياتها قوية وثقيل في الفهم لا والله سهلة جدا في الفهم بس احنا بس ايه نحاول نستوعبها وهتلاقي الامور ان شاء الله تكون بسيطه جدا نرجع الابهار بمدى شرع الله عز وجل المعجز العدل المحكم في كل احكام هذا الدين العدل اللي هو زي ما قلنا اساس قيام الامم ورفعتها ولما كلمة شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة مجموع الفتاوى لكن العدل ده لو شفت كم الآيات اللي بتحق الحقوق في سورة النساء وإزاي إن هو عدل شامل ما فيهوش استثناءات ما فيهوش شنقان مش عشان أنا في حد ما بحبوش لا مش هعدل معاه هعدل معاه برضه عشان كده مثلا يعني أتذكر مرة حد كان موقف مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جه واحد كان رجل يعني كان قبل إسلامه كان صعب جدا وسيدنا عمر يعني كان بيقول له يعني لما استلتقى قال إني لا أحبك يعني سيدنا عمر كان صريح قال له يا رجل أنا لا أحبك قال هل يمنعني هذا حقا أو يجلب لي ظلما يعني قال له طب أنت حق... أنت ما بتحبنيش بس أنت في يعني ده هيخليك تعمل لي حاجة تضايقني يعني قال لا حقوقك هتاخدها ومش هنظلمك قال فما أصنع بحبك إنما يبكي على الحب النساء كلمة بتاعت الراجل قال له أنا أعمل إيه بحبك خلاص مش لازم تحبني لكن إيه لكن أهم حاجة إنك تحق حقي إنك ما تمنعنيش حقا أو تأخذ مني شيئا بغير حق ده كله مهم جدا فسورة النساء بتركز على المعنى ده لأن المجتمع لو استشرى فيه يعني ضياع الحقوق وإن الناس تبقى خايفة على حقوقها بالطريقة دي هتلاقي إن المجتمع ده هيبقى على شفا جرف هاري هينهار ليه؟ لأنه كمان مش بس إن الحقوق مش هتاخد ما هو اللي اتظلم ده هيبقى عايز ينتقم من ظلمه ده ما هو هيبدأ يحقد هيبدأ يحسد على اللي بياخده كل حاجة هيبدأ ي... ي... الغل والغضب و... وفي أي فرصة يبقى عنده يعني فرصة إنه ينتقم من ده هيعملها وممكن كمان في المقابل يحصل له اليأس والإحباط والذل والامتهان لأنه حاسس مفيش فايدة إنه مش هيقدر ياخد حقه أبدا واحد مثلا عارف إنه مهما ذاكر مش هيتعين في الكلية لأن في حد معين هو اللي هيتعين عارفين مين ال ال ال ولاد الاساتذه في م- في مرحله من المراحل او في بعض الكليات اه كان كان ده واقع موجود انت واخد بالك فمهما ذاك طب هو احبط كده ما هو ازاي هينتج ما هو ازاي هيجتهد لانه عارف انه مش هياخد حقه ما هو عارف ان هو في اللحظه دي ما هو انا مهما عملت في حد هيقدم عليا وده مش مش مش مطلق على فكره في ناس ما لهمش اي واسطه وبيعدوا بس انا بتكلم لو لو ده موجود في مكان ما او في في م- في مجتمع ما ما هو ساعتها خلاص يعني انا أنا ايه اللي هيخليني اتعب ايه اللي يخليني عشان كده خطوره ال... ال... الياس انه بيخلي الانسان يقعد عن العمل و... و... و... ومن اكتر يعني شؤم الظلم انه يخلي الانسان ييأس وانه يخلي الانسان يقول لك ما فيش فايده ما عادش فيه قيمه لل... للعمل فلذلك خطوره ان ال- ان المجتمع يستشري فيه المعنى ده وانه ما يكونش بيسوده احقاق الحقوق ان المجتمع ده لا يقوم لانه بيستشري بيقول لك الغ- الغل والحقد والحسد وانه بيكون ممكن بعد كده يقر- يورث ده احباط ويأس فده عامل ده هدم الرئيسي اللي الصوره ركزت عليه في عوامل تانية الهدم الداخلي الصوره برضو اتكلمت عنها لو إن انت بتسمع النهارده او بتقرا سوره النساء هتلاقي كلام عن الشهوات الشهوات عامل مهم اتكلمنا عنه في سوره ال عمران هتلاقي تفكك الاسره اللي هي وحده بناء المجتمع هتلاقي الاعداء اللي من الداخل المنافقين كلام السوره كتير جدا سوره النساء فيها جزء كبير جدا عن المنافقين يكاد يكون من اكبر اجزاء القران بعد التوبه وال التوبه وسوره طبعا سوره المنافقون كلام عموما السور المدنيه لازم فيها كلام عن المنافقين بشكل كبير جدا الاحزاب فيها كلام عن المنافقين إيه، النور فيها كلام عن المنافقين ودور المنافقين دايما من اهم عوامل الهدم الاعداء الداخليين ففي كلام كتير في سوره النساء عن عوامل الهدم الاخرى الشهوات الفواحش عدم طاعه النبي كلام كتير جدا ده يكاد يكون صفحتين تقريبا عن الكلام عن طاعه النبي عليه الصلاه والسلام في سوره ال- النساء مش بقول لكم يعني النساء كلام اتكلمنا في سوره ال عمران عن طاعه النبي عليه الصلاه والسلام وخصوصا في الجزء بتاع غزوه احد سوره النساء برضو فيها كلام عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها الآية الأشهر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نسال الله عز وجل ان نكون منهم فالكلام هنا عن ايه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نمسك كده بسرعه ونعدي بسرعه على حاجه حاجه عامل عامل من العوامل عشان نشوف الكلام اصل احنا مش عايزين نقول كلام نظري احنا عايزين من خلال الصوره واحنا بنسمع الصوره كده النهارده او بنقراها نلاقي الحاجات دي ونتفاعل معها ونبدا نتدبر ونطلع كمان معاني جميله تاثر فينا وتغير حياتنا الصوره اول عامل زي ما قلنا اتكلمت عنه عدم احقاق الحقوق او الظلم وال- وال- وال- وطبعا الظلم في في مكانه في في شريعتنا له مكان كبير جدا حتى في الحديث القدسي قول الله عز وجل اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وقال الظلم ظلمات يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في السوره دي ان هو حرم على نفسه ادنى الظلم الايه اللي لسه قايلينها ان الله لا يظلم مثقال ذره اللي عنونت بيها ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما الحسنه فيها كلام بالفضل فيها المضاعفه السيئه هتتعامل بالعدل لا يظلم مثقال ذره مثقال ذره عشان كده ال- قيل العرب لو كانوا يعلمون شيئا ادنى من الذره لاعلمهم الله انه حرمه على نفسه لكن العرب ما كانوش يعرفوا اقل من الذره فقال لك ايه ان ان الله لا يظلم مثقال ذره والانسان زي ما هو بيحب يعامل من مولاه بهذا العدل والانصاف فعليه زي ما ربنا بيقول لك لا يظلم مثقال ذره يبقى انت من باب اولى تعامل الناس بما تحب ان تعامل به انت تحب ان ان ما حدش يظلمك لا تظلم انت احدا ايضا لو لو الظالم وضع نفسه مكان المظلوم لحظه وتخيل مشاعر الاحباط والقهر والذل والامتهان والعجز عمره ما هيقبل انه يكون في الحاله دي وهيحاول يسارع الآية ل- ل- ل- لتطبيق معنى الآية العظيمة اللي برضه في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا شوف الم... وشوف الخاتمة إن الله كان سميعا بصيرا ربنا بيقول لك تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به موعظة دي وان ان الله كان سميعا بصيرا ليه عشان كل كلمه هتقولها هيكون فيها ظلم الانسان هيكون فيها اكل الحق من الحقوق هيكون فيها اي تعدي تفتكر ان ربنا سميع بصير تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم حالك ال- الايه دي ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم قال الحكم بالعدل قال بين الناس ما قالش المؤمنين ما قالش المتقين قال بين الناس العدل شامل مش آه، لناس آه، و- اه وناس لا لا العدل على الجميع ولذلك الصوره لما بتيجي تشوف في في مسارها كله هتلاقي مبدأ العدل المطلق ده مع الجميع حتى مع أبعد من تتصور أن يعدل معه اليهود هتلاقي كلام في السورة عن العدل معهم تعالوا نقسمها كده عشان برضو ن- نقدر نركز فيها احنا بنقرا كده هتلاقيها أربع أنواع من أنواع العدل جت في السورة أول نوع العدل مع الضعفاء اللي قلنا عليه وده أهم واحد وأوضح واحد كان كان حتى تسمية السورة تاني نوع العدل مع الأعداء وده النوع العجيب جدا تالت نوع العدل على الأولياء أقرب الناس إليك لازم تعدل عليه رابع نوع بقى وده العدل الشامل مع كل صاحب حق أي صاحب حق تعال نمسك واحد واحد كده بسرعة ونشوف نماذج في الصورة عشان ندلل زي ما بقول لك إحنا وإحنا بنتدبر الجزء اليومي مش نقول كلام نظري مش عايز الكلام يبقى نظري لا عايزه يبقى من خلال الآيات يعني عايز كلامي انا يبقى قليل عايزين نتكلم كلام اكتر ان احنا نقرا الايات اللي لها علاقه بالموضوع ده يعني احنا بنقسم ونشوف الايات بتتكلم عن ايه فتعالوا نشوف كده اول نوع العدل مع الضعفاء الضعفاء السوره زي ما قلنا اتسمت سوره النساء آه، في قول مشهور جدا ان هي اتسمت بهذا الاسم لان العدل مع النساء كنوع من انواع او كنموذج من نماذج الضعف الجسماني او الضعف ال- إيه، البدني اللي ممكن يؤدي الى اغراء بظلمها ولذلك في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث في صحيح الجامع قال اني احرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمراه حق الايه لفظ النبي الضعيفين فالضعف هنا سمع على فكره ده مش عيب اصل بقول لك ال- ال- ال- الفيمينيست هيزعلوا يقول لك انت بتقول علينا ضعاف وش- على فكره الضعف سمه سمه البشر لسه لسه سامعين الايه وبنقولها إيه إيه إيه، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة يعني الضعف ده مش عيب ده واقع موجود فينا كلنا وكلنا عندنا درجة من درجات الضعف ربنا بيقول وخلق الإنسان ضعيفا ها لا لكن لكن في درجات وتفاوت برضه في هذا الضعف ولذلك ال- ال- ال- المرأة بخل- بخلقها الرقيق وبنيانها الهش هو في الغالب مظنة إيه إيه وقوع الظلم عليها قوي يعني مش- ممكن ما تعرفش ترد مثلا حقها قوي خصوصا الحق المادي كذلك أيضا إن المرأة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير لفظ القوارير هذا لما النبي عليه الصلاة والسلام قالها قالها لأن الحادي الراجل اللي بي كان دايما لما يطلعوا قافلة يبقى في حد بيقود ال ال القافلة ي- ي- زي زي كده ما ينشد فيعني عشان ال- الجمال تتبعه فكان صوته عذب جدا فبدأت الجمال تتمايل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رفقا بالقوارير اما يقصد هنا عشان الصوت العذب ده قوي يعني يبقى رفقا ب- بمشاعر المراه او ان المراه فعلا يعني ممكن تخاف من هذا الاهتزاز لما الجمل يتمايل بهذه الطريقه ف- فهذا ده لا, لا يعيب وبرضه الكلام عن الامر ده لان برضه في المقابل للاسف برضه في بعض ال- الناس المنسوبين لل- للتدين والالتزام اي حد هيتكلم عن الكلام ده بيطلعوا عليه لفظ كده دلوقتي انا مش عايز اقوله لحسن يكون في معنى خارج او حاجه لكن ايه ان ان حد هيتكلم دلوقتي عن حقوق المراه او هيتكلم مثلا عن ان المراه ضعيفه او كده ايه يا عم الشيخ ال feminist ده لا ده كلام قرآن يا اخوان لا هو إف- افراط ولا تفريط لا انت هتقعد تتكلم كلام زائد قوي لدرجه ان انت برضو تبخس الرجل حقه ولا في نفس الوقت الكلام عن حقوق المراه سوره هي اسمها النساء وسوره تانية اسمها مريم وسوره اسمها الطلاق وسوره اسمها التحريم كلها حاجات لها علاقه بالنساء يعني ربنا سبحانه وتعالى عني بهذا الحق و- و- والاخت هي كاتبه فانهن عوان عندكم واستوصوا بالنساء خيرا كل ده ما كانش يشمل اللفظ اللي بيتقال دلوقتي على اللي بيتكلم في الامور دي وان كان اه في ناس بتزودها شويه في ناس بتتعامل مع الموضوع فعلا على ان إيه- إيه يعني اكتر من القدر الشرعي بتاعه فالتوسط مطلوب نرجع للصوره عشان ما نتكلمش في مواضيع فرعيه فضعف المراه اللي هو الجبلي اللي مش كسبي وربنا خلقها كده والنبي قال استوصوا بهن خيرا الصوره بقى اتكلمت عن الانصاف للنساء والعدل معها كزوجه وكأم وكأخت وكابنة في آيات كتير جدا طول ما أنت بقى بتقرأ في سورة النساء وبتسمع في سورة النساء هتلاقي بقى الكلام ده كله لسه قايلين أهو فإن أطعنكم الزوجة بقى فلا تبغوا عليهن سبيلا نهي هو عن الظلم تبغوا هنا نهي لفظ تاني من ألفاظ الظلم بغي فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وبرضه قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن هتلاقي فيها السو- الآية المشهورة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أية التعدد أيوة إن خفتم ألا تعدلوا لو يغلب على ظنك إنك مش هتقدر تعدل العدل أهو شوف قيمة العدل الواضحة جدا هنا مع النساء قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا هي اللي تأذن هي اللي سابت لك حاجة من مالها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا مش أنت اللي تاخد منها غصب عنها مش انت اللي تحرمها حقها هتلاقي برضو في نفس السورة يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني تبدأ كده إيه تحرمها بطريقة معينة إن أنت تؤذيها أو إن أنت تحبسها أو إن أنت ما ت- ما تديهاش حقوقها عشان تاخد اللي أنت المهر مثلا أو القايمة أو الحاجات اللي بتعمل دي لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هنا ساعتها بقى الحقوق ممكن تسقط وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شوف المعنى حتى لو في كراهية الكراهية لا, ت... لا تمنع العدل الكراهية لا, تغ... لا تجلب البغي فإن كرهتموهن وارد ما انتوا بشر ما انتوا ممكن تكرهوا بعض ما انتوا عادي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا آيات كتير عن العدل مع النساء شوف قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم طب أنا مش هقدر يا رب أعمل إيه يعني ربنا حكم حكمه وخلاص بيلغيه لا أصل في ناس بتقول لك الآية دي يعني معناها أنها إلغاء لآية التعدد لا مش صحيح لأن ربنا كمل بقى الآية فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فلا تميلوا كل الميل يعني إيه الشريعة دي واقعية يا أخوان الشريعة دي ما فيهاش يعني حاجات خيالية حاجات لا يمكن تنفيذها ايوه في نوع من العدل مش هيحصل اللي هو العدل القلبي تحديدا إن النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه اللهم ان هذا قسمي فيما املك اللي هو الحاجات اللي انا املكها فلا حيله لي فيما تملك ولا املك القلب ايوه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب السيده عائشه اكتر من بقيه ازواجه هو اللي قال كده من احب الناس اليك قال عائشه طيب ده واحد يقول لك طب ما هو ده مش عدل لا ده مش مش بمزاجه ما حدش يقدر بقلبه يتحكم فيه هو بيحب حد اكتر من حد او حد اخلاقه احسن شويه او حد مثلا طريقه كلامه او طريقه اللين في ال- في المعامله كل الكلام ده ممكن يؤدي الى مزيد من المحبه ممكن انت حتى م- يعني شوف انت حتى مثلا هقول لك حاجه انت دلوقتي بتسمع درس لمحمد علي طيب إيه إيه إيه إيه، وممكن تسمع مثلا آه، بالليل للدكتور احمد عبد المنعم وبكره للدكتور آه، حازم شومان و- ايا كان هل هل انت كلهم بتتفاعل معاهم بنفس الطريقه لا القلب بيختلف ممكن انت في حد تحبه اكتر شويه في حد اسلوبه اقرب لنفسك شويه ده عادي ده ده قلب والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فشوف حتى هنا في سياقات العدل ما هياش كلام جامد لا يمكن يعني الا ان يتعامل مع الات لا ربنا بيتعامل مع بشر فهنا قال ايه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه هو ده بقى النهي هنا عن الظلم ان انت تسيبها معلقه اللي انت ما بتحبهاش او اللي هي اقل جمالا او اقل آه، خلقا او ايا كان لا ما تسيبهاش كده وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما دايما هتلاقي ايات كتير جدا عن هذه عن النساء وعن حقوق النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليم حتى ربنا سبحانه وتعالى آه، آه، في- في ايه التعدد قال ايه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دايما كلام له علاقه بال- بالضعفاء وعشان كده برضو من الضعفاء اللي اللي الصوره راعت حقوقهم جدا وكانت واضحه جدا اليتامى تلاقي ايات كتير جدا عن اليتامى في سوره النساء يعني مثلا هتلاقي واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى لسه قايلين الايه فانكحوا ما طاب لكم يبقى القسط مع اليتامى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف آيات عن اليتامى وإزاي يتعاملوا مع أموالهم أيضا مع الضعفاء من الإماء والعبيد العبيد ما هم ضعفاء هو انت بتمتلكهم في الوقت ده كان في عبيد فقال فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان السوره بتتكلم عن كل انواع الضعفاء لدرجه ان في في السوره يعني الجهاد او القتال دايما كان مشروع في ال- في الشرع للدفاع عن المؤمنين لحمايه حوزه الدين المقاصد المعروفه للقتال واللي اتكلمنا عن جزء منها في سوره ال عمران طيب ونصر الدين الله ده المقصد المعروف ماشي ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم في اغلب مواضع القران بيبقى ده هو نصره الدين لكن في سوره النساء جاء مقصد آخر من مقاصد القتال ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة النساء قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله خلاص واضحة اهي في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا طيب يا عم نشوف الكلام ده بقى في سورة النساء يبقى كلمة المستضعفين اهو كل ده نوع من أنواع العدل مع المستضعفين يجعلها مقصد آخر من مقاصد القتال اللي احنا عارفين مقاصده بس هنا يجي المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وتلاقي تتكرر تاني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله يعني شوف السؤال السؤال هنا يعني ال ال ال المعنى ان علاقة المؤمن بالضعفاء عموما رحمة الضعفاء عموما ده النوع الاول من انواع العدل في الصورة طب النوع الثاني عشان الوقت خلاص ده العصر هيقدم لسه اصلا ما قلتش نص الكلام اللي عايز اقوله بس معلش على قدر المستطاع تاني نوع من انواع العدل في الصورة العدل مع الاعداء العدل المطلق حتى مع الأعداء شوف ربنا بيقول إيه؟, إيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس الناس كلها حتى لو الناس دول فيهم أعداء أه حتى لو الناس فيهم أعداء القصة المشهورة جدا اللي في الصورة اللي هي قصة بشير بن أبيرق رجل من بيت من بيوت الأنصار هو ارتد بعد كده بس سرق درع من من واحد تاني من واحد من الأنصار ووضعها في بيت يهودي لما كان هيتكشف خلاص الناس شكت فيه فحطها في بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين فالناس لقت الدرع في بيت اليهودي فجم للنبي خلاص الوضع يعني الكلام واضح واليهودي بقى اكيد يعني ظن الراجل ان ملوش ديه بقى ما هو يهودي واشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا فخلاص انا يبقى ده يهودي ما افتكر كده في الاول بس الحقيقه لا في الدين لو هو ما عملش حاجه لو هو ما سرقش لو هو ما تعداش حقه ما يتظلمش بريء يعني هو يهودي بس بريء خلاص وربنا سماه في هذه الصوره بريء وربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن يبرئ في ساحة هذا اليهودي ويدين ذلك الرجل من الأوس من الأنصار أو من بيت من بيوت الأنصار اسمه بشير ابن أبيرق من بني أبيرق ليه؟ لأنه خان ولأنه يعني كان عايز يخلي التهمة تروح لليهودي وهو ما عملش حاجة وربنا ينزل قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا احتمل بهتانا شوف كلمة بريء دي في مين؟ في يهودي فدي الآية دي تخليك تعرف ان الموضوع شامل ليه؟ لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الشنآن هنا الكراهية ما يخليكش كراهية حد أو عداوة حد ان انت لا تعدل معاه ان يكون بيان البراءة كان ممكن خلاص النبي يقول بحديث لكن لا ده بقرآن ويفضل يتلى إلى يوم الدين ليه؟ عشان تفضل تتذكر كل مرة ان حتى اليهودي كان له حق في هذا الدين ان حتى اليهودي ما يتظلمش كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم الايه الثانيه او الوالدين والاقربين ده بقى النوع العدل الثاني بقى العدل مع الاولياء او العدل على الاولياء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ده النوع الأصعب على فكرة العدل على الأولياء العدل على أقرب الناس إليك إن ممكن أنت واحد مثلا لا أنا ابني لا ما ما اجيش عليه ما أقولش إن هو غلطان مش هعدل ده ابني لكن لا العدل هنا مع كل الناس حتى مع أقرب الناس ولذلك النبي لما قال الحديث الجميل لو أن فاطمة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها العدل حتى مع أقرب الناس ولذلك نقدر نقول بقى الكلمة الشاملة العدل مع كل ذي حق وده نوع مهم جدا هو ده اللي بيميز ان الموضوع مش بقى ايه هو من الاولياء ولا من الاعداء هو ضعيف ولا قوي لا هو له حق ولا ملوش هو له حق خلاص ياخد حقه ما دام له حق سواء قوي او ضعيف ما ممكن يبقى قوي له حق عادي ياخد حقه برضه مش معنى انه قوي يعني تظلمه يعني او او خلاص ما هو عنده كتير في ناس كده بتعمل كده ما انا ممكن اخد فلوسه ما هو غني ايه يعني ايه والله لو جنيه وعنده مليار برضه مش من حقك تاخد حقك لانه حقه لازم ولذلك الناس الناس متفاوته ومختلفه فلازم يبقى في معيار صلب معيار ثابت كل الناس ينطبق عليهم المعيار ده هو احقاق الحقوق وعشان كده زي ما بقول لحضراتكم جت الصورة بقى تعلمنا بقى أحكام المواريث والعدل بقى في المواريث وازاي بقى والعدل غير المساواة ها اصل في ناس تقول لك لا ما هو ما هو المساواة لا مش المساواة العدل هو وضع الشيء في موضعه في حاجته يعني انا النهارده مثلا دلوقتي الحكم المشهور الحكم المشهور بتاع الذكر مثل حظ الانثيين اللي عامل مشكلة عند بعض الناس الانثى دي سواء يعني كانت ابنة أو أخت أو زوجة أيا كان لها لها طريقة معينة في ال- توزيع الحقوق في الغالب الست دي غالبا يا إما زوجة يا إما أم يا إما بنت يا إما أخت دايما في حد ملزم إن هو ينفق عليها في الغالب طب لو ما فيش خالص وهي الوريثه الوحيده خلاص ما هي مش هتاخد نص حاجه يعني انما دايما هي بتاخد الميراث ده او الجزء ده من الميراث اصل في ناس مثلا دلوقتي بتدخل يقول لك ايه لا ده هم في احكام كتير جدا في الشرع المراه بتورث اكتر من الراجل صح في احكام كده على فكره موجوده ممكن تم... اصل مش اي راجل ومش اي امراه ممكن ممكن يبقى عم وياخد اقل من بنت اخوه يعني لها احكام كتير مش عايز ادخل فيها لان اصلا العصر قدم وخلاص عايز عايز انهي بس عموما القضيه مش قضيه مساواه مطلقه هي الاحتياج الراجل ده ملزم انه ينفق على مراته وبنته واخته وامه كل دول هو ملزم بيهم. وهي ورثها لنفسها ما يم- ما يمدش ايده عليه فلو هي ملهاش حد ينفق عليها خلاص ما هي بتاخد ورثها كامل ال- الاشكال اللي انتوا عاملينه مش موجود اصلا بس الشرع لما اداها نص الورث او ادى الذكر ضعفها كان في نفس الوقت نفس الشرع بيقول ان الذكر بينفق عليها وبيقول ان لها راجل بينفق عليها فدايما هتلاقي هذا النوع نرجع لموضوعنا العدل المطلق في الاحكام بقى اللي موجوده في سوره النساء يبقى ده كان العامل الاهم والعامل الاشهر اللي قلنا عليه في سوره النساء وهو عامل عدم احقاق الحقوق من عوامل هدم المجتمع اللي السوره اتكلمت عنهم في عوامل تانية بقى زي ما قلنا زي منها الشهوات مثلا والسوره آه، حذرت من فتنه ال- ال- ال- المال وفتنه النساء من اهم الفتن اللي ممكن تضيع دين الناس وتهدم المجتمع السوره اتكلمت بشكل كبير جدا عن فتنه المال وفتنه النساء يعني ما عادش في وقت ان احنا نقعد نجمل بقى الكلام بس هقوله كده اجمالا نقط كده و... وانتوا بتقراوا بقى تتدبروه كذلك برضو احكام الاسره وترابطها وتماسك اواصر الاسره ليه لان دي من- برضو لو مش موجوده دي من اكتر الحاجات اللي تهدم المجتمعات الاسره المنهدمه الاسره اللي ما فيهاش ترابط ما فيهاش قوه ولسه كنا بنقول امبارح النبي عليه الصلاه والسلام هو طالع في غزوه آه، احد ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذ غدوت من اهلك من بيتك البيت المسلم عشان كده ربنا بيقول في السورة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تبدأ تشوف بقى قيمة المرأة في البيت ده و- وازاي انها السكن وازاي ان هي اللي بتدي لهذا البيت استقرار وبتدي لهذه الأسرة المعيار القوة بتاعها المرأة والنساء اللي السورة اتسمت باسمهم برضه موجود في الصورة برضه الكلام عن صلاحيات الزوج والرجال قوامون على النساء يبقى حصل بقى ايه ت- بيان ل- ل- لحق كل واحد وللواجبات اللي عليه في هذه الصورة طب لو حصل مشكلة وحصل بدأ يبقى فيه آه، يعني آه، ال- الموقف هيشتعل فقال لك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها اللي قلنا لهم من شوية اللي الصورة قالت لهم أن تحكموا بالعدل ده برضه أن تحكموا بالعدل فين حتى في العلاقات الإنسانية دي فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا كلام بقى عن تفاصيل ال- ال- ال- المشاكل الأسرية وإزاي حلها ما عادش في وقت إن احنا نقوله آخر حاجة كلام برضو عن الأعداء الحاقدة من الداخل والخارج كلام ازاي التعامل معاهم وكلام بقى كتير جدا في الصورة عن المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تك- تتخذوا منهم أولياء كلام بقى عن المنافقين وازاي هتتعاملوا معاهم وازاي سعي المنافقين دول ان هم ينشروا الفواحش لسه كنا قايلين الآية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما على طول عايزين ي- ي- يخلوا الناس تميل عن طاعة الله وتميل عن هذا الدين من خلال الشهوات من خلال الشبهات زي ما قلنا في سورة آل عمران امبارح والنهاردة الكلام عن الشبهات في سورة الشهوات في سورة النساء طيب إيه- إيه الحل ايه كلام كتير جدا بقى في الصورة عن أهمية طاعة أوامر الله عز وجل وعن أهمية طاعة أهمية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول المنافقين يقولوا إيه؟ يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لكن المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كلام عن طاعة الله وطاعة الرسول وفيها الآية العظيمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفيها برضو قول الله ومن يطع الله والرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الآية اللي بتقول لنا قيمة السنة من يطع الرسول فقد أطاع الله أي سنة بتعملها أي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اللي بيقول اهو في القرآن فقد أطاع الله معنى الطاعة في مواجهة الشهوات والميل العظيم الذي يريده أهل الباطل دي كانت نظرة إجمالية آه، سريعة مع إنها طولت برضه أنا آسف بس هي والله يعني سورة النساء فيها معاني أكبر بكتير الواحد يعني ما قدرش يقول جزء ولو يسير منها لكن اهي تفتيح لعلك أنت وأنت بتقرأ كده وأنت بتقرأي وأنتوا بتتدبروا في ختمة التدبر النهاردة أو في صلاة التراويح تفرق كده شوية علاقتكم بسورة النساء وتكون برضه ارتباط تاني زي الارتباط اللي شفناه في قصة سيدنا ابن مسعود وهو بيختارها لقراءتها وبيختار آيات منها يقول أحب إليه من الدنيا وما فيها أو كلمة ابن عباس أحب إليه أو أعظم لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت حبوا سورة النساء يا إخواننا سورة عظيمة جدا وبكرة إن شاء الله إلى لقاء آخر مع الجزء السادس من القرآن جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته